أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان في الفصل ال 14 من سفر التكوين وده موجود في الكتاب المقدس هنلاقي القصة بتاعت النهاردة هنشوف فيها إبرام الراجل اللي ربنا اختاره إبرام كان راجل سلام ودلوقتي بقى رجل حرب إبرام دخل حرب عشان ينقذ قريبه اللي من لحمه ودمه لوط اللي هو ابن أخوه اللي كان بيعتبره أخوه أو ابنه إبرام كان مصمم يكسب الحرب ويرجع الأسرة اللي من مدينة سدوم المدينة اللي كان عايش فيها لوط واتأثر معه وكان على استعداد إنه يضحي بحياته عشان يحرر ابن أخوه من الأسر إبرام كان عامل عهد مع ملوك الغرب والشمال والجنوب ولما سمع أخبار أسر لوط قرر يتحالف مع ثلاث ملوك منهم ويدخل الحرب الراجل اللي بيحب السلام بقى محارب شجاع عشان ينقذ لوط ودلوقتي خلونا نسمع القصة زي ما حصلت هيحكيها لنا النهاردة بابل الراجل الكنعاني اللي كان بيشتغل عند لوط واللي قدر يهرب ويروح لإبرام يطلب منه المساعدة قصتنا بتبدأ لما واحد من حراس إبرام جاب له في الخيمة بابل وكان نفسه مقطوع من الجري وجايب أخبار ما تصلش
هو مين اللي ماسكينه ده؟
ويا ترى جاي منين؟
ده شكله بقاله كتير قوي في الصحراء ده هدومه مبهدله ومطربه، انت شايف شعره؟ انت شايف جسمه عامل ازاي؟
عينيه دبلانة انت شايف يا عيني ده ده, ده غرقان تراب خالص، إبرام تعالى بسرعة الحرس جايبين واحد نفسه مقطوع وشكله هيموت من العطش والجوع ده أكيد جاي من حتة بعيدة
أهلا بيك شكلك جاي من مكان بعيد يا ترى جاي قصدني ولا وصلت هنا بالصدفة احنا لقيناه جاي على المخيم يا سيدي برام قال ان عنده اخبار مهمة ومستعجلة تخصك أنا اسمي بابل وعشت معاكم مع سيدي لوط فترة قصيرة قبل ما ينتقل بينا للجنوب أنا هربت من سدوم كنت برعى غنم سيدي لوط هناك وشفت جيش الملك كدر العمر بيحتل المدينة وخد كل اللي فيها أسرة استخبيت عشان ما يشوفنيش وبعدين هربت بالهدوم اللي عليا عشان أجي هنا واستنجد بيك وازاي نعرف بقى انك ما بتكدبش علينا ط- طب هاتوا قتان وجيرة الرعاة اللي بيشتغلوا عندكم أنا متأكد إنهم هيفتكروني وبعدين في ناس كتيرة قوي هنا هتفتكرني أنا محتاج لأي مأوى و- وعلى فكرة أنا رايع غنم كويس قوي حتى جربوني انت قلت ان كل اللي في المدينة اتاخدوا أسرى أيوه اللي ما اتقتلش وما هربش في الزيطة اتمسكوا وبقوا عبيد ولوط تعرف جراله ايه سيدي لوط كان دايما بيقعد عند بوابة المدينة ولبسه الفخم يغري أي معتدي إنه يأسره وياخد فلوسه كل ده خلاهم يوصلوا له بسهولة وياخدوه في الأسر خدوه وادوا له خيمة وهاتوا له أي حاجة محتاجها
اتبسطت قوي بالأكل والنومة المريحة طول الليل وصحيت الصبح على اجتماع مهم كان عامله سيدي إبرام مع الزعمة بتوع القبائل اللي في المنطقة ممرة وأشكول وعانر جابهم سيدي إبرام عشان يتكلم معاهم في الأخبار اللي أنا نقلتها أول مرة الناس مهمين كده يبقوا قاعدين يسمعوني عشان كده كان لازم أكون دقيق في كل كلمة وأحكي اللي حصل بالظبط لما حكيت لهم ازاي هاجموا الخمس قبائل اللي فيهم محاربين زي الوحوش واللي فيهم عمالقة وسكان كهوف شفت الخوف على وشوشهم مع كل كلمة بقولها هم كانوا عارفين ان الخطر مش بعيد عن اي واحد منهم وانها مسألة وقت لحد ما كدر العمر الملك يهجم عليهم وان مش معنى انهم ساكنين في الجبل يبقوا في امان وواضح ان دي ما كانتش اول مرة يسمعوا عن جيش كدر العمر لكن سيدي إبرام أقنعهم إن ده أنسب وقت للهجوم لأنهم هيبقوا مشغولين في الغنايم وكمان الأسرى اللي معاهم هيخلوا حركتهم أبطأ الرأي اللي قاله سيدي إبرام كان عين العقل وخصوصا إنهم هيبقوا تعبانين ونفسهم يرجعوا بيوتهم فضلت أبص للرجالة اللي واقفين قدامي ورغم إني كنت عارف إنهم ما يقدروش يغلبوا الجيش اللي أنا شفته بعيني لكن مجرد أمل صغير في إني أشوف مراتي سيلا خلاني ابقى مستعد اني انضم للرجاله الشجعان دول
انت مش خايف من كدر العمر ما تعرفش انه لو هزمك هيرغمك تدفع له ضريبه على كل املاكك كل سنه الحاجه الوحيده اللي هتخليك تعرض نفسك للخطر هو لوط مش كده انا عارفاك كويس لوط هو السبب هو اللي هيخليك تروح تحارب انت ورجالتك طبعا وتسيبني هنا انا من غير حمايه سراي اسمعيني كويس لا يا إبرام لوط أناني وإحنا مش لازم نتعرض للخطر بسبب فشله طمعه هو اللي وقعه في الأسر الطمع والثروة خلوه يتصرف بغباء سراي خلينا نقدم المعاملة الكويسة لكل الناس ما تنسيش إنه من عيلتنا ومؤمن بإلهنا أنا عارف يا سراي إنك بتقولي الكلام ده بسبب خوفك بس إيه فايدة الإيمان من غير محبة؟ مش ممكن أآمن بربنا وتصرفاتي ما تدلش على إيماني ده يبقى إيمان بالكلام وخلاص عارفة عارفة يا إبرام أنا عارفة كويس جدا إنك عايش بالبركات اللي بيديها لك ربنا وإنك ما بتهتمش بمغريات الدنيا وهو ده هو ده اللي مخليك راجل عظيم بس لوط لوط ما يستاهلش محبتك دي واللي بيحصل له ده نتيجة طبيعية لتصرفاته على فكرة وبالرغم من كل ده وبالرغم من كل عيوبه انت برضه بتقدم له الحب والتضحية ياه انت فعلا احسن راجل شفته في حياتي وعشان كده بتحبيني وهتسمعي كلامي من غير ما تتضايقي
خلاص هسمع كلامك كالعادة أجمل حاجة فيكي إنك بتخافي عليا أنا ما استحقش كل الحب ده
سيدي إبرام ومعاه 318 شاب أولاد عبيد كلهم اتولدوا في بيته ومعاهم القبائل اللي اتحالف معاها كانوا رايحين يواجهوا الموت أنا كمان كنت معاهم حسيت إن حياتي من غير سيلة ملهاش معنى وإن الأحسن إن أموت وأنا بحاول أنقذها من إن أعيش وأنا جبان رجالة سيدي إبرام كانوا متشوقين للحرب يمكن كانوا عايزين يشوفوا هيحاربوا ازاي سيدي إبرام المحارب كان واحد تاني خالص غير سيدي إبرام اللي كلنا عارفينه الرجالة كلها فهمت ده وقبلته على طول كل واحد كان بيحاول يعمل أحسن حاجة يعرفها كنا بنهاجم المجموعات اللي على الأطراف أو المجموعات اللي لوحدها أو المجموعات اللي في آخر الجيش خالص يعني مثلا اصطادنا مجموعة فيها 25 واحد كانوا رايحين يملوا مية ومجموعة تانية برضو كانت من 25 كانت بتحرس الغنم والمواشي ما خدوش مننا مجهود كبير وخلصنا عليهم وده خلى رجالتنا يتحمسوا ويحسوا انهم ممكن ينتصروا احساسهم ده خلاهم عايزين يتقدموا ويهجموا على بقية الجيش بسرعة بس سيدي إبرام كان عنده رأي تاني خالص
يا رجالة انتوا حاسين انكم انتصرتوا النهاردة عشان خمسين واحد قصاد عددنا كانوا صيد سهل لكن لازم نفكر لو هاجمناهم وهم مع بعض هيبقى عددهم أضعاف عددنا وهنبقى احنا الصيد السهل العقل بيقول إننا نفضل بنفس الطريقة نصطادهم مجموعة مجموعة هيضعفوا وعددهم هيقل كل يوم وساعتها هنقدر ننتصر عليهم تصدق سيدي إبرام معاه حق وكمان ده هيخلي خسايرنا اقل اهو كده نكسبهم واحدة واحدة اسمعوني كويس لو حد منكم جات له فكرة يجي يقولها لي كل واحد فيكم مهم وكلنا هنتشارك في النصر اظبطوا الصفوف واستعدوا
سيدي برام اقدر اقول لك على حاجه اتكلم يا إيلان قول اللي انت عايزه انا لقيت طريقه ممتازه تخلينا نخلص على عدد كبير منهم امم في غيط مليان شعير بايظ وكمان في زهره معينه لو قطعت جذرها وخدت السائل اللي جواه يسمم اي ميه يتحط عليه امم انا ابويا كان علمني الحاجات دي وعلمها لي كلها لو خدنا بقى من الشعير البايظ وطحناه وحطينا منه على الدقيق اللي هما بياكلوا منه وكمان أخدنا كمية كبيرة من السائل وحطيناها لهم في المية والزيت والنبيت أضمن لك نتيجة هايلة كله يجمع عندي اسمعوا كويس كمل يا إيلان الليلة مفيش قمر لو كم واحد من رجالتنا دهنوا وشهم من الهباب اللي تحت حلل الأكل ولبسوا أسود محدش هيشوفهم الأسرى محبوسين في نص المعسكر والعساكر موجودين على الأطراف لو الرجالة بتوعنا وصلوا لمكان العساكر وحطوا الدقيق الفاسد والسائل المسمم العساكر هتبقى حالتهم بالبلا هيجيلهم تقلصات في بطنهم ورجليهم مش هتقدر تشيلهم وهيفضلوا يقعوا واحد ورا التاني زي الدبان والأسرى مش هيجرى لهم أي حاجة لأن ليهم أكلهم وشربهم وساعتها نهجم احنا ونحسم المعركة مش كده يا إيلان ولا إيه؟
في الليلة دي مجموعة من رجالتنا اتسحبوا لحد مكان عساكر كدر العمر ورجعوا من غير ما ينكشفوا وتاني يوم بدأنا نصطاد العساكر العيانين وخلصنا على عدد كبير وبالليل سيدي إبرام قسمنا لأربع مجموعات وهجمنا عليهم من كل اتجاه في نفس الوقت واحنا دهنين ايدينا ووشوشنا اسود فالعساكر ما كانوش عارفين الضرب جاي لهم منين ورغم ان عددهم كان اكبر مننا لكن حالة المرض اللي كانوا فيها خلتهم ولا حاجة بالنسبة لنا كنا أسرع وأهدى وأقوى وأخيرا انتصرنا
عم انت ما تعرفش انا مبسوط قد ايه ولا حتى في الاحلام كنت اصدق انك تمشي كل الطريق ده وانا عشان تيجي تنقذني يا لوط هو مش لما جيت تمشي اتعهدنا إنه لو حد مننا وقع في ضيقة التاني ينقذه ايوه طبعا ايوه بس اللي انت عملته ده اكبر بكتير من اللي الواحد يتوقعه من اي اخ قصدي قصدي انك عملت حاجه مستحيله معجزه
ما تنساش إني ما كنتش لوحدي ربنا دايما معانا في وقت الشدة زي وقت الفرح تفتكر يا لوط إن محبة ربنا كانت هتفضل جوايا لو كنت لقيتك في أزمة وما مدتش إيدي ليك مفيش اي حد هيتجرأ ويهاجمنا بعد كده احنا دلوقتي في امان ونقدر نكمل حياتنا في كل سلام
مش يمكن يكون ده وقت مناسب عشان تراجع نفسك وتبص كويس على حياتك يا لوط مم.
انت معاشر ناس بتعبد الأوثان هو ما يليقش بيك إنك تقعد في وسطهم طب آه، مش يمكن اكون انا مثال كويس قدامهم واعلمهم يعيشوا بطريقه احسن
ممكن بس خد بالك الناس دول عايشين في الخطية وماشيين في طريق مش المفروض الإنسان يمشي فيه دول ناس ماشيين ورا شهواتهم وحياتهم كلها سكر وغش ونجاسة الشر هيكون إيه أكتر من كده بقول لك ايه ما تشغلش نفسك بيهم انا مبدئي عيش وخلي غيرك يعيش وبعدين آه، انا مالي هم بيحترموني عامه جدا انا انا شخصيه ليها مركزها في سدوم
رحلة الرجوع كانت أبطأ بكتير مش بس عشان بقى معانا ستات وعيال صغيرين وجايبين غنايم كتير يمكن عشان الاحتفالات اللي كانت بتحصل كل ليلة وخصوصا من الناس اللي نجوا من الأسر وأنا لقيت سيلة واتفقت معاها إننا نرجع بلدنا ما حبيتش إني أعيش جنب سدوم وما كنتش عايز عيالنا يتربوا في مكان زي ده حسيت الفرق بين العيشة البسيطة بتاعت سيدي إبرام وبين عيشة سيدي لوط في سدوم المدينة الشريرة في اختلاف بين الاتنين كنت بدأت أحترم التزام سيدي إبرام بواجبه وعهوده مع إلهه وأثناء الرحلة خرج لنا ملكي صادق ملك شليم وكاهن الله العلي عشان يستقبلنا وجاب معاه عيش ونبيت وأعلن إنه هيبارك سيدي إبرام المشهد اللي أنا شفته كان أكتر من رائع
أهلا يا سيدي ملكي صادق أهلا وسهلا اسمي إبرام ودور رجالتي كل اللي عايزينه إننا نمر من طريق مدينتكم ومش هنسبب ليكم أي أذى وهندفع تمن أكل وشرب المواشي وأي حاجة هتتاكل من أرضكم أنا عارف أنت مين وجيت هنا ليه أنا ملكي صادق كاهن وملك شاليم أنا جيت هنا علشان أرحب بيك وأقدم لك العيش والنبيت اركع قدامي عشان أباركك قدام كل الناس أنا بباركك يا إبرام باسم الله العلي خالق السماء والأرض بباركك باسم الله العلي اللي هزم أعدائك تحت رجليك قوم وخد مني هديتي خالق السماء والأرض ده اسم عظيم أنا بشكرك من كل قلبي كلامك كلامك غسل روحي واداني سلام وراحة أرجوك تخليك معانا شوية ده شيء يسعدني
ايه الاله اللي بيتكلموا عنه ده الله العلي ده اسم غريب قوي أنا وأهل مدينتي نعرف حاجات كتير عنك وعن كل اللي بتعمله لأننا بنعبد نفس الإله هو الإله الوحيد قد إيه أنا فرحان إني أعرف إن في ناس تانية بتعبد إلهي العظيم الفرحة مالي قلبي سيدي ملكي صادق تسمح تقبل مني عشر كل اللي معايا من كل عشر روس من الغنم هدي لك واحد وكمان الهدوم والأكل عشر كل حاجة أنا ما جيتش عشان أخد حاجة أنا جيت عشان أشجعك وأقويك كل بني آدم مهما كان مركزه وسلطته محتاج حد يشجعه أنا عارف إن حملك تقيل بس خليك متأكد إن ربنا معاك وبيحميك بس أنا نفسي أقدم لك عشر كل اللي معايا اسمح لي واقبل من إيدي
أنا هقبل هديتك لأنك قدمتها لربنا بنفس راضية ونية خالصة خلينا نصلي قبل ما ناكل العيش ونشرب النبيت
أنا شفت وسمعت اللي حصل زي بقية الناس بس ما فهمتش معظم اللي حصل وبتهيألي الناس كمان ما فهموش عشر اللي كان معانا عمل ثروة كبيرة حاجة أكبر من أي حد فينا شافها يمكن حتى في ملوك ما عندهمش كل الممتلكات دي وصلنا لوادي شوي وقابلنا هناك بيرة ملك سدوم والغريب إنه مرحبش بسيدي إبرام
شايفين ملك تاني خارج يستقبلنا النهارده يوم مش عادي في حياتنا دلوقتي بس الواحد حس انه قرب شايفين لوط بيجري على الملك باهتمام ازاي
ملكنا بيرة أتمنى ليك العمر الطويل شرف كبير يا مولاي إنك تخرج وتستقبلنا بنفسك احنا رجعنا ومعانا كل ممتلكاتنا النهاردة يوم عيد عشان رجعنا لأرضنا سالمين لوط شكرا للآلهة شكرا للآلهة إن أنتوا رجعتوا كاملين ومن غير أي أذى أنا سعيد اسمح لي يا مولاي الملك إن أقدم لك عمي إبرام هو صاحب الفضل في إنقاذنا بحييك باسم إلهي العلي القدير اللي ادانا النصر على أعدائنا ليه كل المجد والشكر أ- أنا مبسوط إني شفتك وشفت كل شعبي قبل ما نحتفل برجوعكم بالسلامة أنت عارف عاداتنا هتديني الناس اللي حررتهم من شعبي وتاخد أنت الغنايم أنت عارف من غير الناس مش هقدر أبني مدينتي من جديد ومهما كانت طبعا الحاجات اللي أنت هتاخدها مش هتبقى قد المجهود اللي أنت عملته
بقول أمام إلهي الحي مالك السماء والأرض ما أقدرش أقبل ولا شيء الله هو المغني مش أي إنسان لكن ممكن اللي كلوها عبيدي من الغنيمة أما حلفائي في الحرب قبيلة عانر وأشكول وممرة حاسبهم حسب العادات والتقاليد واديهم نصيبهم من الغنايم ده ده أكتر كلام فيه نبل وشجاعة وكرم أنا سمعته في حياتي الحقيقة أنا لازم أقول لك إن إني مذهول من كلامك عمي راجل كريم وبيحب الخير هو شخص مميز جدا متحاولش تفهمه يا مولاي عمي إبرام أعمق من إن هو يتفهم
آه طبعا طبعا طبعا يلا بينا يلا نحتفل يلا
أعمق من إنه يتفهم دي حاجة حقيقية جدا عن سيدي إبرام عمري ما شفته بيخون ولا بيغش عمره ما كان طماع ولا لئيم ولا بيقول حاجة وهو جواه حاجة تانية هو وإلهه كانوا حاجة جديدة جدا بالنسبة لي وكنت بسأل نفسي يا ترى ممكن إله إبراهيم يبقى إلهي أنا كمان لو ده كان ممكن تبقى دي أهم وأعظم حاجة عملتها في حياتي
كل واحد دلوقتي يقدر يشوف قد إيه إله إبرام كان معاه في كل خطوة وقد إيه كان بيبارك أعماله وكمان يقدر يشوف إن إيمان إبرام بإلهه كان بيترجم في كل كلامه وتصرفاته إله إبرام ده مش لإبرام وبس لا ده لكل الناس الكتاب المقدس بيقول إن كل البني آدمين خطاة الخطية هي أي حاجة بنفكر فيها أو نعملها وهي مش متفقة مع مقياس ربنا في الأخلاق أو العدالة هي كل حاجة غلط بنعملها الكتاب المقدس بيقول إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله الله سبحانه وتعالى قدوس وده معناه إنه بعيد عن الخطية وكمان بيكره الخطية أنا وإنت بعيد عن ربنا بسبب الخطية ورغم إننا خطاة برضه ربنا بيحبنا وعشان ربنا بيحبنا قوي عمل لنا وسيلة من خلالها ممكن تتغفر خطايانا وترجع علاقتنا معاه أنا هرد الدعاء من قلبي يا ريتك تسمعه وبعد كده تردده معايا إلهي القدير أنا عارف إني خاطي أرجوك يا رب تسامحني أشكرك لأنك بتحبني رغم خطيتي أشكرك إنك عملت لينا وسيلة تغفر بها خطيتنا أرجوك يا سيد الخلق ساعدني إني أعرف أكتر عن الوسيلة دي آمين
فتش على راحة قلبي تعبت من الضياع مش عم بقدر الاقي حالي تعبت من الضياع وراح اصرخ بالصوت العالي يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني بعدت كتير رجعت بتوبة أنا خاطي ارحمني وخلصني كرهت الماضي وأخباره وسهر الليل وأسراره واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن صاروا كسبوا سكروا لعب قمار وشر مسيطر على الأفكار والمخدر ليل نهار يطبع في آثاره كرهت الماضي وأخباره وسهر الليل وأسراره واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن صاروا كسبوا سكروا لعب قمار وشر مسيطر على الأفكار والمخدر ليل نهار يطبع في آثاره بترجاك تطلع فيه حبل الموت التف علي بترجاك تطلع فيه حبل الموت التف علي واللي فكرته الحرية عم يصلبني بمسماره واللي فكرته الحرية عم يصلبني بمسماره يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بي بينقصني يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني بعدت كتير رجعت بتوبة أنا خاطي ارحمني وخلصني عمري بإيدي ضيعته وراح تطلب مني حسابه وجسمي اللي بإيديك عجنته بكرة بيرجع لترابه أنا بعرف إني المسؤول لكن ما في عندي حلول مش عارف شو بدي قوله آمالي كلهم خابوا عمري بإيدي ضيعته وراح تطلب مني حسابه وجسمي اللي بإيديك عجنته بكرة بيرجع لترابه أنا بعرف إني المسؤول لكن ما في عندي حلول مش عارف
ربنا بعت لنا دعوة يا ريت نتجاوب معاها يا ريتك تكرر الدعاء ده ورايا بصوت عالي خليها صلة بينك وبين ربك خلي الكلام ده يخرج بجد من قلبك إلهي القدير أنا عارف إني خاطي أرجوك يا رب سامحني على خطيتي أشكرك لأنك بتحبني رغم كل الخطايا اللي بعملها أشكرك لأنك عملت وسيلة تغفر بيها خطيتي أرجوك يا رب تساعدني إني أعرف أكتر عن الوسيلة دي آمين أنا بشكر كل واحد ردد الدعاء ده معايا النهاردة وإن شاء الله في الحلقة الجاية هنتعلم حاجات أكتر عن الوسيلة اللي ربنا عملها عشان يغفر لينا بيها خطايانا